السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب اللهم عائدا بك من سوء ما أعطينا وشر ما منعت منا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رجزك وعذابك قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق هذا كان دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات وقتل سبعون من خيرة أصحابه منهم حمزة الذي بقر بطنه ومنهم مصعب الذي قطع أشلاؤه ومنهم عبد الله بن يحش الذي توزعت أشلاؤه وأعضاؤه بين الشجر وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سبعون حتى إنه صلى الظهر وما استطاع أن يقوم وصلاه جالسا ولكن يقول للصحابة استووا حتى أثني على ربي عز وجل فماذا رأى النبي في هذا الحدث الكبير حتى يثني على الله الكبير سبحانه وتعالى هذه هي البطولة الحقيقية التي نريد أن نخرج بها في هذه الأحداث اليوم إن شاء الله هنتكلم عن البطولة البطولة المشهودة البطولة اللي احنا شايفينها قدامنا بطولة ناس أحيوا أحيوا في قلوبنا العزة والفخر والانبهار وال... وشرف الانتماء لهذا الدين الناس اللي أحيوا وغسلوا عار السنين اللي ملاحق أجيال كثيرة مننا كشفوا عوار الكافرين وعوار قيم ومبادئ هؤلاء فاستعملهم الله سبحانه وتعالى أنهم يكونوا أهل الرباط وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من خذلهم فهو المخذول وأما هم لا يضرهم من خذلهم بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فاليوم إن شاء الله هنتكلم عن قصة أبطال هؤلاء الأبطال عشان نعرف قصتهم كويس ونعيش معاهم لازم نكون مدركين كويس قوي إن هذا الدين لا يخاطب إلا الأبطال هذا الدين لا يخاطب إلا الأبطال وهذا الدين والوحي مجرد الإيمان به يحتاج لبطولة مجرد إنك تؤمن بالوحي كتابا وسنة وتبدأ تصاحب هذا الوحي لابد إنك تدرك مجرد الإيمان بالوحي ومصاحبة الوحي هذا يحتاج لبطولة وقلت لكم مرارا وتكرارا في هذه اللقاءات بعدك عن الوحي كتابا وسنة وبعدك عن سيرة النبي وبعدك عن كلام الرحمن سبحانه وتعالى صدقني لن تستطيع أن ترتب كل الأمور المبعثرة التي في عالم الشهادة تراها الآن لأن كثير من الأحداث التي أمامك الظاهر منها 5% 10% المخفي 90% حاجات كتير محدش عارفها حاجات كتير محدش فاهمها بل ال ال الناس الفاعلين في الأحداث حاجات كتير حاليا غايبة عنهم ودول فما بالك بالمشاهدين للأحداث فلن تستطيع أن تفهم ما حدث وما سيحدث طالما أنت بعيد عن الوحي علماء الجماعة بتوع المخ والأعصاب واللي بيتكلموا في العقل وكده يقول لك الإنسان الطبيعي بيستعمل من 5 ل 10% من عقله 15% الذكي قوي بيستعمل 20% لكن أكتر من كده لأ وبيتخيلوا لو واحد هيستعمل العقل كاملا ده والعياذ بالله عند الملحدين وكده ده يصل إلى علم الإله يعلم ما يكون وما سيكون وده اللي خلى ناس كتير يقول لك ده أمريكا دي عارفة كل حاجة والناس دي مرتبة كل حاجة والأحداث دي وعارفين اللي هيحصل بكرة والسيناريو محطوط والتفاصيل كلها ومين هيطلع وعارف فلان ده من ايام ما كان في حربيه وهم بيعدوه مش عارف لايه عارفين الجماعه دول احنا الوحي ميزته بيخليك تعرف مش تعرف بقى انك ما كان وما سيكون وانك تشغل عقلك انت بتشغل عقلك فوق المية في المية ليه بقى لانك انت تعلم انت عارف غاية الخلق من قبل وجود الخلق وجود الكون بالصورة المشهودة دلوقتي انت اما بتسلم قلبك وعقلك للوحي بتروح في حته تانية خالص بتكون مدرك كويس قوي المشهد من اول الست بربكم الى ان على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بتشهد كل التفاصيل انت عارف ايه اللي هيحصل بكره بكل تفاصيله كل ده مهم انك تدرك تدركه المهم اللي عاوز اقوله ان خطاب القران لا يخاطب إلا الأبطال العقلاء الإسلام حتى لو خاطب إنسان ضعيف ذليل يخاطبه حتى ينقل, ينقل هذا الذليل من مكان الضعف إلى أعلى من الضعف سبحان الله فالمعنى ده مهم جدا ده مفهوم البطولة يا جماعة مفهوم البطولة القدرة وصناعة الأبطال هي دي اللي هتغير واقع الإنسان في لحظة ده نقطة مهمة جدا إن إحنا ندركها يا جماعة من أخطر ما يمكن من أخطر ما يمكن نقع فيه إن إحنا نتغافل عن صناعة الأبطال. طيب والأبطال دول بيجوا منين؟ هو ده اللي إحنا هنتكلم فيه النهاردة في قصة بطل. البطولة يا جماعة الإنسان عم بيبقى عنده بطل بيتعلق بيه بيأثر على حياته تجده مهموم بيه بيبحث عنه بيتصرف زيه بيقلد سلوكياته ولذلك صناعة الأبطال من أخطر القضايا فإما إنك تصنع بطل وإما إنك تكون أنت البطل القرآن من خطابه الأول وبدأ بصناعة الأبطال بيخاطبهم عشان يصنع منهم نماذج تكون متقدمة جدا عشان كده مهم إن إحنا نسألك كل شوية إيه هي مين الشخصيات الأكثر تأثيرا في حياتك إن الشخصيات اللي بتسيطر على عقلك وفعلك وبالتالي بتقلدهم وبتتبعهم في سلوكياتك دول الأبطال عندك فدول اللي رسموا أهدافك اللي رسموا سلوكياتك اللي رسموا طموحاتك للأسف الشديد للأسف الشديد كتير من شباب المسلمين وكتير من المسلمين عنده أبطال وهميين لأن لأن هو نظر لهم نظرة بعيد عن نظرة القرآن والسنة أبطال وهميين إن كانوا من غير القرآن والسنة. الإعلام بيحاول دايما يرسب لنا أبطال كرتونية، أبطال افتراضية، عشان تتبع أنت سلوكيات هؤلاء. إيه علاقة ده بغزة هتعرفه بعد خمس دقايق إن شاء الله. فبيطلع الإنسان الفارغ، الإنسان اللي بيكون فارغ منفصل كلية عن واقعه عن واقع أمته وعن أهداف أمته. ليه؟ لأن خلاص دول دول البطولة. فيطلع له مصارع يطلع له لاعب يطلع له فنان يطلع له واحد اهم حاجه بس ياخد جايزه مش عارف ايه وياخد شهاده ايه فده اللي سل ده اللي صدرهم ده البطوله فبالتالي دول اللي واخدين الوقت والاهتمامات والهم نفسه يبقى شبهه ده اللي بيت- بيتم متابعته فالشاب قاعد يتابع هؤلاء ومتاثر جدا بهؤلاء وبالتالي سلوكه بيكون كده مره يلبس البنطلون متقطع مره يلبس البنطلون مرفوع مش عارف فين مشدود منين وهي كل شويه تخ... آه، تعمل لي نفس الكلام الجيبه تتقطع والكلام ده كله كل القصص دي ليه لان هي ماشيه ورا البطوله دي البطوله الوهميه دي احنا بقى النهارده عاوزين نتكلم يا جماعه مين هي ايه هي الصفات اللي القران رسمها للابطال مين ال- القران جاب لنا قصص حكى فيها سيره ابطال عشان يرسم لنا النماذج ان احنا طول عمرنا وعلى فكره نماذج مختلفه الاعمار عشان ي- ي- يديك المنتج ال- المبهر اللي هيعمل التغيير ولذلك أسامة قائد الجيش 17 سنة لا تستغرب يا أخي لا تستغرب إن هو يبقى قائد جيش عنده 17 سنة ليه؟ لأن هو اتربى على مفهوم البطولة هو من أول يوم وهو فاهم كويس قوي مين هو البطولة من هو عنده 10 سنين رايح للنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عشان يشارك في أحد والنبي يرده صلى الله عليه وسلم لا هو مختلف النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يبقى في الإسل... كل الس- كل العرب ارتدوا الا من كان في مكه والمدينه والطائف دول البقايا وفي جيش لمسيلمه 80000 وسجاح 100000 طب دول هيتقتلوا ازاي 12000 بطل يطلع يخلصوا عليهم بس ابطال ابو بكر كان معول ان دول ابطال صنعهم الاسلام فعارف كويس قوي هو بيعمل ايه عشان كده القرآن لما خاطبهم خاطب أناس أبطال مش ناس بسطاء مش ناس يعني مش إنسان عادي ولما تنتهي المعركة مع المرتدين يريحوا بقى ويقعدوا بقى ياخدوا ثلاث أربع سنين راحة لا طبعا المثنى رضي الله عنه يروح يقول لأبو بكر أنا بدأت معركة مع الفرس الفرس ده يا جماعة زمان الروم والفرس انتوا شفتوهم في القرآن غلبت الروم فالروم وفارس دول هم دول حضارتين العالم كله طب المثنى رايح معاه 5000 بس راح يقاتل دولة عظمى زي دي ده احنا لسه مخلصين مع المرتدين اه هو اتربى على البطولة هو ليه مفهوم الوحي شربه له مختلف الوحي شربه له مختلف فخالد فعمر رضي الله عنه ما في خالد رضي الله عنه لسه منتهي للتو من معركة اليمامة معركة الحديقة اليمامة يجمع 6000 وانطلق يلا للمثنى روح شوف اخوك عشان بيقاتل الفرس أول معركة الاستفتتاحية يبقى معاهم سبعين ألف المعركة التانية مية وعشرين ألف والمسلمين اتناشر ألف مش بيزيدوا ده بيقلوا عشان كل شوية في شهداء بعد المعركة بأربع شهور يقابل معركة تانية أربع معارك فيهم 400 ألف واحد من فارس وال 12 ألف قاعدين يقلوا وتبقى معركة نهر الدم اللي أجرى نهر من الدم كل ده اللي انا عاوز اقوله وبعد كده عمر ابو بكر يخاطبه يقول له اتحرك لمعركه اليرموك انتقل من العراق للشام وهينتقل في طريق خمس ست أي- خمس ايام ينتقل المسافه دي في طريق كله الموت ما في قصه كبيره بس ليه؟ لان الناس ديت اول ما بداوا تربيه اياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 فالقران وسنه النبي ما زالت حاضره في قلوبنا طب القرآن اللي طلع البطولة ديت ما زال القرآن هو هو اللي يطلع البطولة عشان كده الناس دي اللي انتوا شايفينها ناس مصنوعة ناس فاهمة ما عندهاش مشكلة الأبطال الوهمية مش بيدور على مصارع تافه يبقى نفسه يبقى شبهه ولا لاعب أتفه منه يتنوا يتابعه وده انه ايه يشوفه بتاعه الكلام ده كله ولا يترجاه ومستني منه ينزل مقطع يتكلم على قضية المسلمين هي دي مش قضيته انت اللي غلطان انت اللي رايح في المكان الغلط ومنتظر منه هي دي مش طريق م- هي دي لو كانت قضيته لا ده دي قضية عابرة من ألف قضية عابرة عشان كده الناس دي كانوا فاهمين كويس قوي ده مش بيدور على إعلامي ولا حد يلعب في شعره كل شوية يقلد شعر ده ويعمل شعره بالطريقة ديت عشان ايه في بطل وهمي هو مقلده ولا قاعد امال يقطع في بنطلونه حالة الغثائية دي مش عند الايه الشريحة اللي احنا شايفينها النهارده وهنخش النهارده معاكم ونبص بصه عشان نفهم ليه الناس دي هنا وان الناس ديت حجه علينا من ابواب كتير قوي لكن يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان احنا لا نكون يعني لا نجمع بين ان نخذلهم ان نثبطهم فنسال الله الا نجع نجعل ايه همين عليهم فسبحان الله الناس ديت مصنوعة يا جماعة زائد الناس دي بتعمل فينا الجميل لن نسده إلا حتى نلقى الله ليه؟ لأن يا جماعة الناس دي النهاردة أنتوا عارفين إن العدو لو نزل في كتب التراث لو العدو الكفار نزلوا أرض مسلمة ينبغي على أهل هذه البقعة كلهم عن بكرة أبيهم يجاهدوا هذه هذا الناس يعني النهارده إخواننا في غزة كلهم واجب عليهم فرض عين النساء والأطفال كله يقاتل ويقا- ومين بقى اللي بيعبدهم الأقرب فالأقرب فالأقرب فالأقرب فالأقرب اللي عاوز تقوله إيه إن الناس دي يا جماعة سد فرض بتسد فرض عن الأمة هو القدس ده بتاعهم اللي قاعد يقول لك اصل المصالح والمفاسد والكلام مفيش يا جماعه مصالح ومفاسد بعد هيهدم لك القدس هو انت لو كنت نمت وصحيت يوم 8 اكتوبر ما لقيتش اقصى ولقيته اتهد واتشال واتعمل معبد هتعمل ايه هترحم هؤلاء ولا هتلعنهم لعن ليل نهار بتعود غزه والناس دي ان هم مش آه، عملوا اي حاجه مش هتدنك انت في دايره ايه في دايره ال- المصالح والمفاسد في وضع احنا مش فاهمينه مش مستوعبينه المهم نرجع للبطولة إن القرآن من اليوم الأول بيخاطب الأبطال والبطل يا جماعة مفيش بطل إلا يكون عنده وعي عشان كده بنقول السعي الواعي لو عندك عقل هتبدأ من يوم ما يكون عندك عقل هتبدأ رحلة البطولة شوف رحلة الاستخلاف وعلم آدم تبدأ من هنا علم آدم الإسلام بيبدأ برفع وعيك الإسلام بيبدأ برفع وعيك لأنك لو وعيك ما اشتغلش هتفهم اه مفهوم تاني خالص ولذلك قلت لك ان ال- ان المشهد هنا مشهد رسالي مش مشهد مجرد انساني ولا حد ينزلني ويقول لي خدنا اللقطه يلا نروح لا انت لازم في الاخر خالص عشان هيجي معانا ان البطل غير مقلد البطل حر القران لا يخاطب الا الابطال الاحرار اصحاب العقول ال- الشغاله فلو الانسان استعمل عقله ده على طول دي من علامات ان هو بطل واستعمال العقل الافق المفتوح بيكون من خلال النص واخدين بالكم عشان كده يا جماعه كلما زاد زادت آه، عبوديتك كلما زاد تفعيل عقلك ووعيك فرعون لما اراد ان ي- ي- يضحك على قومه وشعبه استعمل استراتيجيه التفاهه فاستخف قومه اعلام تافه وتعليم تافه ف او النهارده احنا شايفين فيديو تافه مليون مشاهده عادي جدا كلما ارتقيت حتى بالمستوى تلاقي المشاهدات بتقل ليه لان احنا في منظومه آه، منظومه الكفر ومنظومه الشر واهل الباطل والاعداء اليهود والنصارى وغيرهم ومن شايعهم لا تستطيع ان تسيطر على العقول الا من خلال الاغراق في التفاهه اهتمامات سطحيه بطوله افتراضيه بطوله وهميه عشان كده هنتكلم النهارده على قصه ابطال وقصه بطل حقيقي الاسلام بينظر لمين البطل قاعد يضيع خمس ساعات آه، مع مع ابنه على لعبه وبعدين عشان إيه؟ اصلا هنشتري كذا وبتاع مستوى اهتمامات ال- آه، كتير من الناس بقت آه، هايفه خالص عنده 20 سنه و30 سنه وقاعد بيلعب مع ابنه ل 10 سنين وبيلعبوا بابجي هما الاثنين وقاعدين يتخانقوا بتاع اهتمامات انت ع- انت مستني من دول بطوله على فكره لا تستنى من دول بطوله ولا تنتظر منهم ان يفهموا اللي بيحصل دول اكتر ناس بي... ما انا بابا صعبانين عليا لانه بيخشوا في الخلاط ده اللي يقول لك هو ربنا فين والشر وبتاع واللي حصل ومين اللي ضرب واتضرب و... طب وايه اللي بيحصل طب انا كده ايه ده انا هاجر انا عاوز اذاكر الناس دي اللي بتخش في الايه في المدعكه كان في حد قابلني من الشباب اللي كان قائل على صيدله في الجامعه عندنا قابلني في 2011 ايام الاحداث الجديدة اللي كانت في مصر وطبعا بقى ال- انتوا عارفين بقى ال- اللجان الشعبيه والدنيا فكنت انا ماشي في الشارع فقابلني فبقول له اخبار وكده قال لي انا اول مره في حياتي احس ان انا اتضحك عليا وان انا كيس جوافه كبير فبقول له إيه؟ قال لي انا مش فاهم اي حاجه بقول لي لا عارف اتكلم مع زي الليبراليين ولا عارف اتكلم ما فاهم ديني ولا فاهم اي حاجه انا بقول كان كل طموحي ان انا أتف- اذاكر واتفرج على كوره بيقول لي مره واحده لا عاد في كوره ولا عاد في مذاكره فحسيت ان انا قد ايه كنت تافه مش عندي قضيه ففاكر المشهد ده وفاكره كويس قوي وحصرات الهم ملياه انا شايف النهارده حصرات الهم ماليه شباب كتير لا عارف آه، كما قال ال- آه، في الحديث آه، كمثل الايه الدابة لا يعرف آه، لماذا قيدوه ولماذا أطلقوه انزل اطلع تعالى ارو هو مش فاهم حاجة هو الدنيا ماشية وخلاص فنسأل الله العفو والعافية دي بسبب ايه؟ ان معايير البطولة مش واضحة ما- مين ال- مين البطل والفوز والكلام ده مش واضح الإسلام بقى غير كل الاهتمامات الإسلام بيخلي الآخرة محور اهتمامك بيرفعك رفعة مبهرة وهو ده يا جماعة اللي بيخليك حر ولذلك أنا دايما أقول إن القرآن لا يخاطب إلا الأحرار الحرية الحقيقية هي في مطلق العبودية وإلا تكون عبد لشهوات وثقافة مجتمع ولا أي حاجة لا يمكن تكون بطل وعبد لا يمكن تكون بطل وعبد البطل لازم يكون حر ولا يوجد بطولة بدون إيمان طبعا انتوا شبكوا بقى الكلام ده مع بعضه كده بطل لازم يكون حر والبطل لابد لك- انا كمسلم لا ارى البطوله بدون ايمان فالمسلم بيبدا طريق الحريه عندما يبدا العبوديه مع الله اما اللي بيتفصل عنده نت ساعتين يدخل في حاله بؤس ولو اتفصل عنه اسبوع يبدا ياخد مهدئات هذا ليس حر فبالتالي ليس بطل اللي بيشرب سجاير ودخان لو غابت عنه يومين ثلاثة مش قادر انت مش بطل ما تقدرش على البطولة مدمن مواقع آه، اياها وحاجات زي كده لو انقطعت ما يم... لا, لا يم... انت عبد لهواك لا تملك نفسك وبالتالي هتخونك في المعارك هتخونك في ال- ال- الامور الكبيرة البطل لابد ان يكون حر ويعمل عقله عقله للتشغيل وليس للتأجير مش كل واحد قاعد يشخبط فيه القرآن سبحان الله علمنا أعلمنا حقيقة الوجود قبل وجود الكون على الصورة اللي موجودة دلوقتي حديث آه، آه، ألست بربكم سبحان الله فتستطيع أنك تعرف ما الذي حدث في الكون كله من بداية الخلق إلى قيام الساعة حتى يوم القيامة أنت عارف إيه اللي هيحصل وعارف أن المؤمن العليم هيقول إيه للناس لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث الذين أوتوا العلم والإيمان المؤمن العليم لفظ التيمي ابن تيميه كان بيقوله ف انا فاهم المشهد الدنيا مشهد كله واضح عشان كده الصحابي كان يسلم النهارده يدخل على طول يلبس ثوب البطوله فورا ابو ذر يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه كلمه فاعلنها انك ضعيف يقول له انك اني احب لك ما احب لنفسي وانك ضعيف يعني لا تتامرن على اثنين شوفوا يا جماعه هو من قبيلة اسمها غفار والقبيلة اللي جنبها اسمها طي والاتنين دول بلطجية الاتنين دول بلطجية القبائل دي كانت بتثبت الناس على الطريق وتاخد منهم كل حاجة فدول أخطر قبيلتين العجيب إن الضعيف ده أتى بهم مسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ هو الإسلام بيربي البطولة دي الإسلام بيخليه بطل بيخليه مختلف واحد آه، راعي غنم آه، لسه اعرابي لسه بيتعرف على الاسلام دخل على النبي عرف الاسلام طب انا لو اسلمت وبتاع ده في جنه هوب خلاص ال system نزل نزل نظام تشغيل مختلف هو كان شغال بقى DOS شغال Macintosh شغال اي حاجه نزل خلاص حاجه تانية خالص فلما نزل ال system على طول قال له يا رسول الله طب انا عندي غنم اعمل فيها ايه طب سرح الغنم بتاعته هوب دخل المعركه مع النبي فقاتل فرجعت الغنيمه جت الغنيمه فالنبي أراد أن يكافئ فبيقسم الغنائم فجاي يديله الغنيمة بتاعته فقال له إيه؟ قال له لا ما على هذا تابعتك لا أنا مش هنا أمال إيه؟ لا لا لا لا أنا صدقتك لما قلت لي إن في جنة فالموضوع خلاص اتكشف قدامي أنا رايح لها دي سكتي أنا أنا جاي هنا عشان أضرب بسهم ها هنا وأشار إلى إيه؟ موضع في رقبته واتضرب في السهم ده فالنبي قال صدق الله خلاص الراجل ده صادق فاللي حصل ايه هو قال له يا رسول الله انا مجرد ما, ما, ما التحمت بالوحي النور قطع على كل صغير وبس الشمس بقت ما عندش شايف الا الحاجه الكبيره الايمان بيصنع كده برضه ايه علاقه ده بغزه انا قلت لك بقى اهدى عليا وهقول لك كل حاجه فالايمان بيصنع البطل الحقيقي مش الوهمي البطل الحقيقي مش الوهمي عشان كده لما يجي واحد يقول لك ان قضيه الاقصى دي عقيده يعني ايه عقيده؟ يعني مش مجرد ان هي وطن واتاخد مني لا في اعتقاد اعتقاد زي ما انا معتقد كده ان في ايمان بالملائكه ان في واحد اسمه جبريل وفي اعتقاد بكذا لا دي عقيدة المسلمين دي أرض مصر نبينا ده مسجد أنا مؤتمن على ال... زي كده ما نقول مكة عقيدة والمدينة عقيدة مش مجرد إن هي إيه حاجة كده بسيطة وخلاص فالإيمان بيصنع بطولة حقيقية لا وهمية النهاردة هكلمكم على ملمح طبعا الوقت مش هيكفي بس بسرعة كده هلمح هديكم ملمح إن في غلام يا جماعة صغير استطاع إن يغير واقع أمة كاملة وهو وهو شاب عادي بس كان فاهم البطولة كويس أوي وتربى على معاني الوحي الوحي اللي ربنا قال سنلقي عليك قولا ثقيلا مش هين والوحي اللي دايما يرغب في القوة المؤمن القوي خير الإسلام بيستحسك إنك دايما تكون قوي الإسلام بيستحسك إنك دايما تكون منتج اليد العليا ومنتج لآخر لحظة وفي يد أحدكم فسيلة إذا قامت الساعة فليغرسها قدرة على العطاء في آخر اللحظات هو عصي إن هو يقف عصي ان هو يتشل كحركه لا المسلم يا جماعه معيار الحياه والموت عنده ومعيار العطاء والتضحيه بيقف امتى عند الموت ومعيار الحياه والموت عنده معيار القبول والبعد عن الله يعني يقرب من الموت ولا يبعد على حسب هيقربني من ربنا ولا لا فلو الموت هيقربه هيكون ده مقدم عليه عن عن ان هو يعيش ليه؟ لأنه فاهم التربية كويس قوي فاهم المشهد كويس قوي ما عندوش شوشرة هو فاهم ايه هي البطولة كون ان في حد تاني فاهم ان البطولة ان يجيب شهادة معينة وان يترقى وان يبقى بعد الماجستير يعمل كذا وبعدين يسافر هو وديجة اخته وبتاع ومراته وبتاع ويسافروا ويجيبوا عبد الرحمن وصهيب ويعيشوا في كندا وحياتهم جميلة وكل 3 4 9 9 شهور ننزل نعمل عمرة ونقعد في المدينة ندخل الروضة ده فاهمك انت عن تدين عن الدين فده اسمه تدينك المغشوش مش ده التدين الذي جاء به الرسول الدين الشامل لا عشان كده ربعي بن عامر شاب عادي عبد مولى أسمر آه وهو ما بيقتلوا رستم فهو طلب رستم قال أنا عاوز أتكلم مع حد من المسلمين إيه اللي حصل؟ دخل يتكلم معاه داخل معاه البغلة بتاعته ومعاه الرمح قالوا له لا لا لا وقف استنى ايه القصه ديت احنا طبعا فارشين كل حاجه النمارق والسجاد والدنيا رستم بقى حاجه كده يعني فهو دخل عليهم قال لهم لا قال لهم ادخل ببغلتي ورمحي انا انا مش فالمهم يعني الراجل قال له ايه اه انتوا مين وعاوزين مننا ايه قال له ان الله ابتعثنا يا اللفظ اللفظ ده رهيب شفتوا البطوله ان الله ابتعثنا انا مبعوث من ربنا يعني ان الله عارف اللي, اللي عارف اللي في واحد في واخد واحد داخل صراع رايح مشوار عارف مين اللي بعته المشوار مستحضر ان القوي هو الذي بعته عشان كده هو فاهم يعني ايه بطل عارف يعني ايه بطوله فقال له ان الله بتاعتنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد احنا جايين نخلي الناس احرار احنا عاوزين الناس تطلع احرار ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة أنا عاوز الناس كده ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام أنا عاوز الناس تبقى حرة عايشة على العدل بوصلتها كبيرة واهتماماتها كبيرة فقال له الراجل سمع منه الكلام قال لك ده ده شكله واحد بقى كان في الحضانه زمان ومحفظينه وبتاع بعد الكلام ده قال له بقول لك ايه كل واحد ليه دينار ذهبي وكساء يلا يا عم يلا يا سيدي اتبسط ها ايه رايك هأديك الدينار وسد ديونك وكساء والدنيا والكلام ده كله وتوكل على الله فربعي يقول له ايه انا كده كده هاخدها غنايم الكلام ده كله اصلا انا هاخده غنيمه اصلا انا مش في الحته ديت هاخده غنيمه لو انت عافرت معايا وهتقاتلني وهاخده لو مش عافرت جزيه وهيبقى ملكك وانا هستفيد لو انت مسلم هستفيد ان اخويا خلاص بقى معاه وهيروح بيت المال المسلمين فالموضوع خلاص الدنيا دي دنيا ايه الدنيا دي جايه لنا رغم انفها دي هي دي البطوله بيقول له انا هديك ثلاث ايام ثلاث ايام يقول له انت بتتكلم باسم الجيش يقول له اه احنا اصغر واحد يتكلم زي اكبر واحد معاك ثلاث ايام ويقول له ايه يقول له طب لا طب احنا عاوزين يقول له لا السنه عندنا النبي اخبرنا ان احنا نمهل عدونا ثلاثه ايام ده انت هتدي درس الرستم ولا ايه اه عشان كده يا جماعه تبقى مدرك كويس قوي الناس ديت أهل الباطل وأهل الشر وأهل الكفر عاوزين مننا إن إحنا نخسر ديننا عشان نظل عبيد وعباد عند هؤلاء ضلنا طول عمرنا زي ما ربعية قال أنا جاي أطلعك من رب... من العبودية فهو عارف كويس أوي إن الإسلام بيغير المفهوم ده النهارده الرأسمالية لما كان في يوم من الأيام بيتكلموا مع حد رأسمالية الرأسمالية دي اللي مش فاهمها يعني كده بالبلدي زي ما بيقولوا كده إيه البيزنس بالبلدي الرأسمالية بالبلدي دول هم في عشرة كده ماسكين العالم كله مع بيتحكموا عشرة عشرين بيتحكموا في العالم كله ماديا فواحد منهم بيتكلموا معاه بيقول له طيب انتوا ليه عندكم اصرار رهيب اصرار رهيب ان المرأة تشتغل قال له المرأة دول 50% من المجتمع فالناس ديت عم تقعد في البيت احنا مش هناخد ضرايب اتنين الناس دي هيرب لو قعدوا في البيت هيربوا العيال وانا عاوز انا اللي اربيهم مش هم اللي يربوهم عشان دايما العيال تتربى على اللي انا عاوزه ويستهلكوا اللي انا عاوزه فيجوا لي في المدرسه ويجوا لي في الحضانه ويجوا لي في الجامعه بتاعتي خلاص ما انا اللي هربي لان دول لو قعدوا انا بتاع الحاجه الثالثه ما دول لو قعدوا في البيت مش هيشتروا والناس دي مستهلكه انا عاوزها تخرج عشان تشت- تشتري الفستان وتحرك لي المكياج وتحرك لي كذا وتعمل كذا وتبقى طموحها كله هنا اه هنصدر بقى نسويه واخت- والاختلاط هفرتككم باي ادوات تانية لكن القصه كلها عندي لا انا عاوز دي انا عاوز فلوس انا ولا يشغلني اصلا انتوا قصتكم ايه على بعضها فهم آه، نبقى احنا مدركين ان لو بعدنا لو بعدنا عن ربعي لو بعدنا عن البطوله هي دي البطوله الابطال مش امعه يا جماعه الابطال مش امعه لازم نكون احنا مدركين كده فالاسلام يريد اخراج هذه البطوله البطوله دي حتى لو عددها قليل الناس كإبل مئة لا تج- تكاد تجد فيها راحله بس الإسلام عمره ما انتصر بالكثرة حتى يو- يوم حنين لما حصل لحظة شعور إن إحنا عدد آه خلاص لا نزل العتاب والتأديب ليه؟ عشان نبقى مدركين الصحابي عاوز مدد يبعت له القعقاع يقول له بعت لك واحد بألف فالإسلام يريد دائما إنك تدخل المعارك حتى وإنت عد وعتاد أقل عارف ليه؟ عشان يبقى حضور المدد الإلهي في قلبك حاضر وحضور عقيدة الإيمان وإن الإيمان مخلص معاك فالإسلام بيحررك من كل الأشياء ديت من العبودية من تبعية التقليد من الحاجات دي كلها أنا النهاردة عاوز أكلمكم في قصة بطل البطل ده ربنا ذكره لينا في قصة أصحاب الإيه؟ الأخدود في سورة البروج طيب الحمد لله اللي احنا معانا عدى نص ساعة فعاوز بسرعة أعلق على الإيه؟ على المحرقة اللي حصلت في سورة البروج عشان نشوف المحرقة اللي بتحصل في غزة ونشوف بقى ربنا بيحكي لنا قصة بطل البطل ده المفترض أنا كمسلم تكون أحد اهتماماتي اللي أنا أتعرف عليه أكتر واللي أنا أقرب منه أكتر واللي أنا نفسي أقابله في الجنة وإن البطل ده بيربيني ويعلمني البطل ده من قبل القصة عنوانها فزت ورب الكعبة انتصر من احترق الصورة بتقول لي كده الصورة بتقول لي من البداية انتصر من احترق سورة البرود سورة البرود دي سورة مكية يا جماعة يعني من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزلت والصحابة لسه ما شافوش نصر في هجرة حبشة وناس بتتعذب وكأن البعض يقول وعدتنا بالنصر يا رسول الله هو فين النصر فتنزل سورة البروج تقول لهم ايه طب خد القصة ديت وافهم المفوز رايح فين والمشهد رايح فين فأدتنا الصورة نموذج لبطل قدم حياته وقبيلته قدمت حياتها والبلد كلها قبلت تخش الأخدود الناري ده مش قالوا له بقى طب انت توكل على الله مش خذلوه مش باعوه لا لا لا لا كملوا قال له خلاص هي كده اه كلنا فالرسالة اللي جاية للصحابي اللي في خمسة هجرية ان النصر جاي جاي مش مش ضروري انك تعيشه الفوز الحقيقي انك تسلك الطريق وانك الفوز انك تموت عليه الفوز انك تموت هي دي ال- عشان كده الابطال مليين القصه الابطال هنشوفهم دلوقتي هنشوف قد ايه ان ال- ان الابطال ديت عملوا عملوا ايه طبعا انا محتار اتكلم في الحديث حديث الخدود ولا اتكلم في الصوره الدنيا داخله في بعضها بس احنا ورزقنا والله سبحانه وتعالى يقسم في الصوره يقسم في البدايه ويقول سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج يا ربنا سبحانه وتعالى بادئ لك بحاجة بعيدة خالص عنك انت معركتك كلها في الأرض والحريقة كلها في الأرض القرآن بينقلك نقلة طب بص فوق والسماء ذات البروج نازلة في وقت الصحابة كانوا عاوزين يحتاجوا محتاجين الجو ده محتاجين يعيشوا الجو ده ف والسماء ذات البروج ربنا يقول لك واليوم الموعود يذكرك ان في يوم جاي انتظر وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود انا مش عارف تايه ليه عاوز اعلق ومش عاوز اعلق همشي واحنا ونصيبنا في الوقت الصورة ربنا سبحانه وتعالى أنا مش هفسر لكن هطلع بفوائد بسرعة عشان الوقت مش وقت تفسير إن الصورة فيها إشارة قد إيه القرآن بينقلك نقلة ما تشوفش المحرقة أصلا القرآن بياخدك فوق اطلع بقى اطلع كده تعالى تبص كده من فوق من عند السماء والسماء ذات البرود فلما تسمع السماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود تحس قد ايه كميه المراقبه كأن ربنا بيقول قتلت أهل الإيمان بتبيدوهم عشان مش يبقى فيه شهود أهل السماء تشهد أهل السماء ستشهد والله سيشهد الشهود كتير قوي وانت في غرفة زجاجية عشان كده لفظ الشهادة اتكرر معانا في الصورة تقريبا أربع مرات عشان تدنك تبقى انت مدرك وما كنا غائبين وظيفة البروج دي ايه وظيفة البروج دي ايه النجوم دي ان هي زينة وحراسة وعلامة للاهتداء برضو ربنا جعل هؤلاء علامة في الاهتداء وبهم يحرس الدين وان في غلام وفي راهب في عز الضغط ده هيطلعوا اصطفاء ربنا هيصطفيهم ده انهم انوار كده في وسط الضلمه تبص على السماء كده وتشوف النجوم وتشوف الحاجات دي اه سبحان الله فرغم ان القصه في الظلام المشحون لكن في بارقة أمل في نور هيخرج من كهف الراهب يا سلام والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود إن لم يظهر العذاب على الظلمة في الدنيا يؤخر ليوم هيؤخروا ليوم تشخص فيه الأبصار كتير متعجل نزول العذاب على الظلمة ليه؟ لأن عنده البطولة هنا لا يا نجم البطولة لازم تفهمها كويس قوي البطولة لازم تبقى عارف كويس قوي الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء له ليهم معاد ما تحاولش انت تعجله لا هينصر الله سبحانه وتعالى لكن انطلاقا من حكمته وقدرته مش قدرته بس, بس لا لازم تبقى شايف المشهد ده واليوم الموعود وشاهد ومشهود العلماء يختلفوا شاهد مشهود مش هدخل معاهم في الخلاف لكن من المعاني الجميلة إن البعض يقول لك يوم عرفة يوم جمعة ويوم إيه ويوم الجمعة إشارة أن ذكر الله سينتشر وأن الإيمان سينتشر والناس هتجتمع والنور هيكتمل وهيحصل نشوف المسلمين في يوم الجمعة بيبقوا عاملين إزاي يوم عرفة بيبقوا عاملين إزاي وشاهد ومشهود هم فاكرين إن محدش شايف لا لا لا لا ده في شهود لا يحصيهم إلا الله على اللي حصل ده في شهود أطفال بيطلعوا من تحت الأنقاض عشان هيشهدوا وأعضاء هتشهد وملائكة هتشهد والمؤمنين هيشهدوا وقلوب المؤمنين هتشهد سبحان الله قتل أصحاب الأخدود سماهم أصحاب لأن هم اللي اخترعوا الوسيلة القذرة دي ومارسوها كتير على أهل الإيمان قتل أصحاب الأخدود قيل إن النار اللي أحرقوها اللي حرقوها دي هي اللي أحرقتهم قتل كرامة المؤمن عند ربه تشوف ربنا بيقسم بإيه بكل العوالم الكبيرة دي والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد المشهود قتل كل الحلفان ده عشان يقول لك إن هؤلاء لعنوا وأن الله سبحانه وتعالى سيهلكهم عشان كده اوعى قلبك يسرح ان دول مش هيتبهدلوا وان دول مش هيتلعنوا النار ذات الوقود وكأن النار من شدتها لم تعد خلاص يعني هي ما عادتش بتطفي ودي شدة غضب الكفار من المؤمنين ذات الوقود كأن أهل الباطل كلما النار هديت أوقدوا نارا للحرب سبحان الله هم عاوزين دايما فتنة أهل الإيمان دايما يفتنوهم شهواته وشبهاته طب ايه اللي حصل لما قتل اصحاب الاخدود ايه اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى يذكر مشهد عشان تتبع اكتر بعينك وتشوف المشهد والتفصيل ده كله حتى تعلم ان الله عندما يقول شهيد والله على كل شيء شهيد تمسك قلبك اذ هم عليها قعود قاعدين يشرفوا على النار بنفسهم ويجي من امريكا مخصوص عشان يتاكد يا عمي ما انت متابع من بعيد لا لا لا قعود سبحان الله انظر جهد اهل الباطل وهم بيشرفوا بنفسهم وينزلوا بنفسهم للغل والحقد كأن إن الجنود الصغيرة ما تنفعش لازم الكبار يا سبحان الله قعود دي فيها شدة التمكن والتشبه بالشيطان لما قال لأقعدن لهم الله أكبر وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هم أشرفوا على التلذذ ومبسوطين ومتابعين مش واخدين بالهم إن في شهود تانيين ملائكة وجوارح وبعضهم هيشهد عليهم والأطفال هتشهد عليهم والمؤمنين بعد ما انت ماشي كده تخيل انك بتسمع باذن صحابي بيتبهدل وعمار لسه امه ميته والاخوه سافرت الحبشه واتهجروا للحبشه والدنيا بهدله في مكه ربنا بيذكر الكلام ده ويقول ايه وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد عملوا ايه بتوع غزه عملوا ايه من ناحيه الدين واجب عليهم ان يجاهدوا ده اسمه جهاد مش مقاومه من ناحيه القوانين الكفريه والمواثيق الأممية والكلام ده ده محتل لازم يقاوم إيه السبب الانتقام وما نقموا منهم كانش في ما كانش في أي حاجة عملوها كل اللي هم عملوها أن يؤمنوا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد اللي جعلهم ينتقموا المؤمن مش كانوش مشاغبين ولا إرهابيين ولا أي حاجة هي بس إن كانوا بيؤمنوا بالله لكن في اسمين هنا الله يريد أن ينتشل قلبك من الأحداث ويرتفع تبعد عن المحرقة وتعيش مع الاسمين دول العزيز لا مثل له لا غالب له اللي بيعز أوليائه بالسكينة وبالاستعلاء وإن الناس تنبهر بيهم صفات بيغتاظ أهل الباطل بسببها هم يريدون العزة لهم والحمد لهم سبحان الله ولكن الله يقول إن العزة لأهل الإيمان لأن العزيز القادر الذي إذا أمر بشيء فلا مانع له هم بيعبدوا العزيز فيها إشارة أن أهل الإيمان في هذا الوقت لابد أن يفقهوا الأسماء دي العزيز الذي لا يغلب واللي بيعز أوليائه وهيحمد على الفعل ده على الغبار بتاع المعركه وعلى الحريق بتاع هتحمده وهو سيحمد لك فعلك سبحان الله فإياك تنسى أنه عزيز حميد حميد يحمد على كل أقداره كل أقداره يحمد عليها اللي احنا شايفينه ده خلي بالك انت بتعبد مين الذي له ملك السماوات والأرض ربنا بيقول للصحابة لو انتوا اتخذلتوا واتهنتوا وبيقول لكل ناس دخلت المحرقه دي لو انتوا بتتنا خلي بالك انت بتعبد مين لا تغتر بملك هؤلاء الظاهري وسافر بقلبك لترى الملك الحقيقي الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد يا انت بتحتاج في وقت حفر الخندق ووقت المحرقه حاجه تهديك لن تجد مثل القران يكفيك ويهديك ويغنيك عشان كده واسالك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا القران بيخبرنا ان القصه لسه مش انتهت والله على كل شيء شهيد دي بلسم للقلوب المكلومه التي تنزف ربنا شهيد شهيد من يوم فاكرين ما انت كنت بتقرا في الاول وتقول وما قالوا اتجعل فيها وربنا يقول اعلم إني أعلم ما لا تعلمون أنا أعلم إن هيطلع أبطال يدافعوا على الدين ده رغم إن كل الظاهر بيقول إن هم متبهدلين أنا شهيد على أن هؤلاء سيخرجون وسأقدر بعض الشر ليخرج كل الخير إبليس هقدره عشان يكون موجود عشان في ناس تقاومه وعما يقع في الذنب يتوبوا لأني بحب الشهادة وبحب الجهاد وبحب إن الإنسان المسلم يبذل ويترجم حبه لله سبحانه وتعالى ان يبذل دمه وماله رخيصه فساقدر عليه وسأقدر في هذه الأرض إن في ظلمة وإن في كفر لأني أحب الجهاد ففي عبوديات لن تخرج إلا بوجود هذا إيه؟ تقدير بعض الشر يا هو ده اللي هيباهي بك الملائكة ولكن سبحان الله من حبه جل وعلا عشان تعرف ربك من حبه للتوبة أن برب المؤمنين إنك رسالتك يا بطل تبقى مدرك كويس قوي إن هدفك هداية الناس شوف رغم إن هم حرقوا الناس وبيحرقوهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لأن طبعا سورة البريود لها قصة هحكيها لكم دلوقتي إيه أنتوا قلتوا بقى أنتوا سهرانين معايا فأنا هحكي لكم القصة ربما أعلق عليها في وقت تاني إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اللي فتنوا المؤمنين والمؤمنات يا كأنهم شوفوا كلمة المؤمنات دي وأنت مستحضر الأخوات دلوقتي اللي في غزة كأنهم ما سابوش حد إلا وسعوا في فتنته كل الأعمار كبار صغار أطفال شيوخ رضع كله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ما رجعوش فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لكن عذاب غير عذاب عذاب غير عذاب عذاب ملك السماوات والأرض لا يعذب عذابه أحد سبحان الله أما أنت يا مؤمن إيه الحريق اللي حصل لك كم شوف أنت شايف إن في قنبلة نزلت عليه ويا عيني ده اتفرتك 100 حتة الوحي مديني بطولة اللي أنا أشوفها أشوف البطولة ديت هو ما هو ما حصلوش أي حاجة أنا رأيت الجسد لكن اللي حصل إن اللي أصابه كمس القرصة زي ما أنت كده تروح قرصي ابنك الصغير في إيده كده هي القرصة دي تبقى أنت شايفها قنبلة والنبي يقول لك هي قرصة سبحان الله ليه الشهيد كده إن ليه لأنه هو أشهد الرب أن إيمانه بالغيب أعلى من إيمانه بالشهادة وأنه لديه يقين بالخبر ويكذب البصر عادي جدا يكذب بصره لأن عنده يقين بالخبر يبقى شايف حاجة ويحلف على ضدها ليه عشان خبر الرسول وخبر الوحي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات على النقيض بقى ليهم إيه يا ترى دول هياخدوا إيه اللي ثبتوا آه اللي ثبتوا لهم جنات بدل أن بدل النار تجري من تحتها الأنهار كان من شوية نار دلوقتي أنهار وبعض المفسرين يقولوا ما دخلوا الأخدود ما مستهم النار حتى وجدوا الجنة وحتى وجدوا الأنهار سبحان الله ذلك الفوز الكبير تتبعت كلمة الفوز في القرآن تجد أن كلها إيه الفوز النهاية الفوز ده لفظ بيجي في المسابقات والمعارك وكأن ربنا بيقول لك انتصر من احترق فزت ورب الكعبة مفهوم النص مش حصريا على الانتصار في المعركة ليه صور كتير اللي منها وعلى رأسها صبر المؤمن وإن يتحمل تكاليف الإيمان وإن يثبت وسبحان الله ومن عزة الله أنه إذا أراد شيء لا يمانع أنه أراد أن هؤلاء يموتوا على التوحيد فخدوا كل حاجة منهم ما عرفوش ياخدوا الإيمان ليه؟ لأن العزيز أراد هذا مش عارفين الناس هم نفسهم ان الناس دي تكفر وتتنصر وتسيب مكانهم مش عارفين يعملوا حاجة العزيز ربط على القلوب ولذلك يا جماعة نحن في مشهد لابد أن تلهج ألسنتنا بالحمد نحمد الحميد كما بدأت في البداية عرفتوا ليه النبي قال استوى حتى أسني ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك سينتقم لك لا توجد مقارنة نهائي بين عذابه وعذابهم سبحان الله بطش ربك إن بطش ربك لشديد الأخذ بشدة وقوة سبحان الله في مسافة طويلة بين إمهال الله وبطشه للأسف في ناس بتعود كتير بسبب المسافة دي لما بتطول فكم من سوء يقابله الله بالصفح وكم من إعراض يقابله الله بالإمهال دي عشان تخرج عبوديات عشان تسمع الولد اللي بيقول له قول الشهادة قول الشهادة علي صوتك عشان تسمع الكلام الجميل ده وتدنك فخور إنه هو يبدئ ويعيد ان ديت حاجات لن تنتهي قدناها تيجي وهتروح وتيجي والعذاب هيدن رايح جاي على هؤلاء وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد مش عاوز اعلق بقى عشان اللي الحق اقول الحديث بس يكفي انك تبقى مدرك انك تكون مع ذو العرش العرش الحقيقي العرش الحقيقي سيبك من العروش اللي هتنتهي كل دي عروش هتروح لكن ذو العرش المجيد فعال لما يريد معاني لابد انها تستقر في وجدانك ان مفيش حاجة بتحصل خارجة عن ارادته قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة مكتوب ان المعبر هيبقى انه مقفول لغاية امتى فعال لما يريد فعال لما يريد فابعد عن الولولة والشك لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر ناس اللي كانوا يقولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ربنا قال الكلام ده كله بسبب ليجعل الله ذلك حسرة حسرة اللولوة دي طريقة الحسرات في صنوف من البلاءات والخيرات لا تخرج إلا في البلاء الشهادة الجهاد التضحية البذل أنت في أعمال جميلة عملتها بدأت تطلعي من ذهبك وتطلعي من قوت عيالك وبدأت كذا وتنشغلي لمدة أسبوع ممكن يكون عندك امتحانات بهموم إخواتك المعاني دي ربما تدخلك قبرك على الفردوس الأعلى عدل مالك سنوات عاملة ذنوب الله بها عليم همك الرسالي ده وهمك بإخواتك وتفاعلك مع المسلمين دول ما انت مش تفاعلتي مع اخت انت تفاعلتي مع هموم المسلمين فان شاء الله عطاء الله عالي فتاخدي على كل المسلمين دول هموم واجور ربما انت عامله ذنوب الله بها عليم فكل العطايا ديت ما كانتش هتيجي الا بمثل هذه البلاءات فعل ما يريد فعلا اه طب هل اتاك حديث الجنود لو انت ناسي بعد ما انتهت القصه الاخدود دي هل اتاك حديث صاروا احاديث بقت قصه بقت قصه يا جماعه قصه بنحكيها تعالوا احكي لكم قصه فرعون تعالوا احكي لكم قصه مش عارف مين تعالوا احكي لكم قصه كذا احاديث بقت خلاص احاديث فرعون وثمود كان الله يهدد كل اهل محرقه ايه يا جماعه انتوا مش جالكم الاحاديث دي ولا ايه والجنود دي معناها حديث الجنود ديت يعني في معنى حرب اللي كانوا يقولوا ربنا قال لنا سيهزم الجمع ويولون الدبر يا سلام على آية أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم هم فاكرين يا جماعة فرعون وثمود اللي حاولوا قتل الآيات ثمود اللي حاولت تزيل الآية والعلامات انت بتزيل الفيديو من على اليوتيوب يا مسكين ده في ناس كانوا هيزيلوا الآية اللي ربنا طلعها من الجبل اللي ربنا ذكرها في سورة الشمس اللي كانت آية واضحة وضوح الشمس ايه اللي حدث صاروا أحاديث ومزقناهم كل ممزق خلاص وربنا بيطيب قلبك ويقول لك من ورائهم محيط والله بيخططوا في غرفة زجاجية فما من فعل سيظل الله سبحانه وتعالى محيط بهؤلاء ومحيط بإخواتك ما تخافش عليهم خلاص أهم حاجة اوعى تفوت القرآن بل هو قرآن مجيد الفكرة هنا القصة كلها هنا المجد كله هنا البطولة كلها هنا وكل دول عاوزين يمحوا آيات ويلخبطوا لا لا لا لا لا, لا. انسى فيها تطمين القرآن بيطمنك انت خايف على الأبدان صح والقرآن يطمئنك على الآيات والبرهان بيقول لك ما تخافش على الحق أما الأبدان فكده كده هي في إيه؟ في الجنان يطمئنهم على الدين لا على الأبدان لأن ده المهم طب البطل بتاعنا بقى ليه قلت عليه بطل؟ اه لانه بطل يا جماعه، قصه اصحاب الاخدود وسوره البروج اللي انتوا سمعتوها الجميله ديت. ما شاء الله ده انا من ده انا انا اتحسد ان احنا ما عديناش ساعه بعد الكلام الكتير ده. قصه اصحاب الاخدود سوره اصحاب سوره الاخدود ليها قصه. القصه ديت هنكروتكم فيها بسرعه بس هو ده نموذج البطل اللي انا كنت عاوز اعلق عليه من البدايه. عشان اما تشوف المشاهد دلوقتي وتشوف الناس اللي بتاع دول ابطال. القصه كلها في مين؟ فيا وفيك. احنا بقى ربنا يتولانا صهيب بيحكي حديث يقول عن صهيب رضي الله عنه وصهيب ده ابتلي اتخذ منه تحويشة العمر تحويشة عمره كلها اتخذت منه لما جه هاجر لما جه يسيب بلده وبرضه ترحل وقالوا له اطلع وحصل نزوح من مكة وهيسيب مكة فيا عيني المسكين خدوا فلوسه كلها فيا عيني لما النبي حكى قصة مسك فيها كانت القصة دي بتسليه فانتم محتاجين قصص تسليكم فصهيب بيحكي القصة ودي من الأبحاث الجميلة أربط بين الراوي وبين الايه القصة اللي بيحكيها فالمهم صهيب رضي الله عنه بيحكي لنا قصة وطبعا النبي لا يحكي قصة كده عابرة لا قصص بيبقى يراد صلى الله عليه وسلم يحكيها يقول كان ملك في من كان قبلكم والله نفسي أعلق على القصة كلها بس خلينا أتكلم على البطولة وبعدين برجع بقى تعليق تفصيلي ليها كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كان في ملك بيحكي لهم القصه كان في ملك والملك ده كان عنده ساحر عاوزك تسمع القصة ديت بنفسية عمار بن ياسر أمه ماتت واتضربت في مكان عفتها وأبوه مات وأصحابه هاجروا للحبشة وهو مش عارف يقابل النبي مرتاح فهيسمع القصة دي فالنبي بيقول له كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر ليه؟ ما هو السحر ده بيقلب الحقيقة بيقلب الحقائق عاوز دايما إعلام يقلب الحقائق عشان يدنه حافظ على الإيه؟ على البروباجندا اللي هو عاوزها فكان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر أي الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث لي غلاما أعلمه السحر هات لي حد من الشباب أنا عاوز الكفر ده إنه مستمر وعاوز التضليل ده إنه مستمر وإن التخويف لأن السحر بيخوف فأنا عاوز إيه قلب الحقائقي ده إنه موجود فابعث لي غلاما وهات لي واحد نباهه انا مش فارق معايا انا اهم حاجه الجيل اللي جاي انا انا استلمني هات لي الجيل بتاع حمو بيه كده والجيل بتاع الايه التكاتك والمهرجانات ده سيبك من الجيل اللي سمع الشعراوي هات لي حد من الصغيرين يكون لسه كده على الايه على البدايه عشان استعمله واستلمه واشتغل عليه كويس سبحان الله فيقول فابعث لي غلاما اعلمه فبعث اليه غلاما يعلمه فكان في طريقه الطالب ده وهو ماشي كان في طريقه راهب واحد قاعد راجل صالح عنده على العقيدة وعلى المنهج فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه الشاب ده رايح قاعد تايه على مواقع التواصل وقاعد عمال يقلب من موقع واحد اداله رابط دخل كده سمع كلمتين قال لك مين دول يا جماعه انتوا بتعملوا ايه المهم كان في طريقه إذا سلك راهب وهو رايح حصة السحر ورايح لكلية السحرة وهو رايح لكلية السحرة شاف كده إيه مجلس مع راهب ودي يا جماعة تربية التربية اللي هي في اللي البيئة مش مساعدة فيها الشمال واليمين أحيانا بتكون إيه تربية أولاد الأخدود فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه شوف ترتيب اللطيف شوف الملك اللي بيرتب الذي شهيد وحكى لك قصة البرود رتب لك المشهد هيمشي ازاي من الأول الشاب يقعد ويسمع ويعجبه الكلام فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وهو رايح حصة السحر يعدي على الشيخ يقعد معاه شوية وقعد معاه فيروح للساحر الساحر يروح ضربه يقول له أنت جاي متأخر وبتاع والدنيا كلها هي فيها كبد سواء للباطل والحق هتتعب ففي يوم من الأيام شكى ذلك إلى الراهب قال للراهب أنا عندي شكوى جميل إنك تلاقي عندك مشاكل وتلاقي مربي تحكي له فقال له إيه قال له فالمربي قال له فكرة قال له طيب لو إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي أمي بقى كانت عاوزة مش عارف إيه وقالت لي هات المية ورحت مش عارف إيه جبت لها المية قالت لي الحق البامية المهم هات له أي حاجة في والدتك فقل حبسني أهلي يعني وري في الكلام واذا خشيت اهلك فقل حبسني الساحر ده السحر النهارده كانت الحصه عاليه قوي اللي احنا خدنا بقى ايه خدنا اللقطه اللي ايه اللي بتطلع البخار الجامده دي يا امي عارفاها ازاي نعمل عمل وازاي بقى نضحك على الناس وازاي نقول خبر كاذب على اللي اتعلمنا طولنا بقى الحصه كانت طويله النهارده معلش فايه واذا خشيت اهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو كذلك اذ اتى على إذا أتى على دابة عظيمة شاف كده حاجة كده عارفين السلعوة الجيل بتاعي عارف يعني السلعوة المهم يعني المهم فكرة شاف دابة كده أسد بقى بتاع حبست الناس كل الناس خايفة تعدي فقال الولد الولد عنده مرحلة صراع مرحلة صراع بين الحق والباطل يا ترى الناس دي صح ولا غلط يا ترى المجرمين دول صح ولا غلط يا ترى ان انا تايه ومش صاحب هدف واهدافي كلها تافهه ولا انا بقيت صاحب وماشي ورا ابطال وهميين ولا انا الناس ديت هي الحقيقيه يا ترى اللي انا هتابع الناس ديت واتابع التفاهه واكمل ولا اروح هنا ولا انا مين فيهم صح فالشعور ده الشعور ده ايه اللي حصل خلى الشاب ده يطلعه ويترجمه في دعاء فقال اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل اشوف مين فيهم الافضل فاخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب وده يقول لك قد إيه إن الراهب مأثر عليه إن في رب لأن السحر أكيد مش هيقول له رب فقال اللهم إن كان أمر الراهب وبدأ بالراهب لأن ده عمل خير إنه هيمشي لكن الساحر بيقول له إزاي نأذيهم ونضحك عليهم الراهب بيقول له إزاي نفيد الناس ونفيد الأمة فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس شفت مشغول بالناس فسبحان الله الولد ده الراهب شربه التوحيد وده عشان كده اقول لك ايه ما تستقلش حاجه الراهب ده كان ممكن يقول لك الملك وال- والسحر ده الاعلام مسيطر في كل حاجه والسحره في كل حته ولا عارف ادي درس ولا عارف اعمل اي حاجه والدنيا خربت وباظت وانا كلامي هيفرق في إيه؟ يا سيدي القها ولا عليك فسبحان الله القاها الراهب ده وقد كان التقطها من ارسله الله وبعثه ارمي ارمي بذور الصدق ويتولى الله ان يسقيها مش بتاعتك هو سيسقيها سبحانه وتعالى فالولد قال كده فايه اللي حصل فرماها فقتلها ومضى الناس اوه بس خد الكرامه مع الاستقامه ظبطت الدنيا فاتى الراهب فاخبره راح قال له يا شيخ ده النهارده في لقطه وسبحان الله انتوا شايفين النهارده اللي بيحصل برضو ربنا اكرمهم بشويه ع- طيارات ب- بمراوح وبتاع ومش عارف ايه وبلدوزر بيهدوا كيانات ملهاش حل اللهم ان كان امر هذا الراهب بحجر بيخلص المشهد وغلام فرماها فقتلها ومضى الناس فاتى الراهب فاخبره فقال له الراهب اي بني شوف الكلام والتلطف انت اليوم افضل مني شفتوا التربيه ال- ال- الصافيه المتجرده قال له انت كده هتبقى انت كده افضل مني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك واكرمك وانا اتحرمت انت يا ربنا رزقك انت خدت خير معين خدت كرامه يمكن مثلي اتحرم فيها عادي يا اخي شوف مين الرهباء مين الغلام اللي ربنا فتح عليه باب الرباط وباب كذا بسهوله قول انت اليوم افضل مني قد بلغ من امرك ما ارى وانك ستبتلى اللي حصل لك ده لا ده انت بتدافع عن القدس انت بتدافع عن عن بقعه بقالنا اكتر من 100 سنه محدش عارف يخش ولا عارف حد يعمل اي حاجه انت بقايا النظافه اللي موجوده فانك قال له فان فان ابتليت فلا تدل علي لو هوب اتقفشت مين اللي مديك ومين اللي مساعدك يا ابن الحلال ما تقولش ايه ما تجيبش سيرتي آه سبحان الله طبع بشري وبياخد بالاسباب وكان الغلام من كرامه الله لي يبرئ الاكمه والابرص ويداوي النا- ويداوي الناس من سائر الادواء ربنا اداله الايه العطاء ده فسمع جليس الملك الراجل بقى اللي قاعد مع الملك وكان اعمى فسمع بالموضوع ده فاتاه بهدايا كثيره هات بقى حته مش عارف هنا هملاجه وهات مش عارف الزبيب والفزق واللوز ومش عارف ايه وهات له مش عارف شاليه فين والدنيا فدخل عليه بهدايا كبيرة قال له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني ما يهزش كتفه بقى ويقول له لا على فكرة أنا مش بتاع الكلام ده يا عمو أنت حضرتك بتتهمني ليه ومش عارف إيه طب ماشي جزاك الله خيرا بس هناخد الحاجات دي وأتصدق بيها وهديها عند الراهب وهنعمل مش عارف إيه صدقة جارية و لا لا لا لا لا لا هو مش شايف يا جماعة البطولة الحقيقية بقت الآخرة البطولة الحقيقية بقت عنده موازين الفرح مختلفة سبحان الله الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم جل وعلا عن الشهداء في سورة آل عمران في ملمح مهم جدا أتمنى إن إحنا اليومين دول نعليه في قلوبنا إيه هو؟ أنت شايف الناس بتموت ربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ركز في الفرح الله يعزك ما تضيعوش ربنا كانه بيقول لك ايه اوعى تضيع اوعى تضيع الفرح ده فهو مشغول بحاجه تانية فقال له اني لا اشفي احد انت جايب سيره الشفاء هو انا انت ده دي مشاكل في التوحيد ما استحملهاش ده برضه ما استحملش حاجه من المقدسات تضيع ده مش مستحمل ان القدس حد يدنسه انت ممكن تبقى عادي يعني ما كل الناس يا جماعه بتعمل لا يا حبيب قلبي الناس اللي عندها الصفاء العالي ده واللي متربي على اهداف تانية هو في حته تانية فقال له اني لا اشفي احدا انما يشفي الله فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك فامن بالله فشفاه الله فاتى الملك وجلس اليه داخل بقى مين الله الله الله الله, الله. انتوا متخيلين ان الملك داخل عليه مين داخل عليه الراجل الجليس بتاعه وداخل يقول له اهلا ابو حميد وبتاع ده ده انت مفتح والدنيا وبتاع والكلام ده كله وجايب الطقم الفستقي ده منين فده ده شايف فسبحان الله فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري يعني شوف التمثيل وال- والهلس فقال له ولك رب غيري قال آه ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه ما ما عندهمش كبير ده خلي بالك عادي جدا ياخدك ويوديك في ال... لا تقول لي جليس الملك انا كنا مع بعض بنطبخها سوا ده احنا جايبين السحر ما انسى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام هنعذبه لا مش هنعذبه دلوقتي نبدأ بأسلوب الترغيب فقال له الملك أصل الولد برضه ابنهم يعني متربي عندهم وده هو الملك اللي مختاره للساحر فمش عاوزين نت- ايه نشوشه فقالوا أي بني قد بلغ من سحرك شوف قد بلغ بلغ ايه من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله جاب سيرة ربنا اه لا في وقت بقى انسى خالص الكلام الفكري والكلام الكلام ده كله انسى خالص موضوع حرية الرأي والكلام ده ده كله ايه ده كله فنكوش والمبادئ والقيم وال- آه، ومنظمة الأمم والأمم المتحدة وال- انسى القصص دي كلها فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب دل على الراهب رغم ان الراهب قال له ايه ما تقولش اه سبحان الله في بلاءات هيستحملها وفي بلاءات ما استحملهاش فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك انا اهم حاجه عني انك تسيب الدين مش فارق معايا وجودك فابى فدعا فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك قالوا له اعمل نفس الكلام ما عملش حصل له نفس الكلام يا ربي فقيل له ارجع عن دينك فجابوا الغلام قالوا له ارجع عن دينك انت شفت المشه- المشهد فابى شفت هو هنا قدر يصبر على البلاء ده لكن ما قدرش يصبر على بلائي ان يدل على الراهب كان الله قدر ان يتكلم حتى يؤجر هذا الراهب ونظل نتكلم عن الراهب وتتحكي لنا قصته من النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يقول لخباب انكم تستعجلون ايه يا خباب اللي بيحصل لك يعني عشان شويه حراره يعني ونمت على الولعه و... وامال بقى ان الراهب اللي كان بيوضع المنشار على راسه ده ايه فسبحان الله فدفعه الى نفر من اصحابه خد ال- ال- الملك ده خد الغلام وراح قال له ايه وراح جايب مجموعه كده كتيبه من عبد الايه الملك واداله للجنود فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا طب ما تقتله يا عم الحاج لا اصل الواد ده مشهور والناس بدات تعرفه فاحنا مش عايزين نقتله يعني يكون طالع كده طالع مع الجبل وكانوا بيشووا وبعدين في حمامه كانت معديه الواد حب يمسكها وقع من على الجبل لا حول ولا قوه والله كان واد كويس كنا بنحبه فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه طب أنت ليه مصمم يرجع عن دينه أصل لو رجع عن دينه هيبقى الولد ده مكسب ليا وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به إلى الجبل تخيل شاب عنده 12 سنة 13 سنة 14 سنة وقاعد طالع على الجبل وماشي مع الناس دي ده رعب لكن الولد ده علمنا أن الله يكفيه وأن الله يهديه وأن الله سينجيه عشان كده قال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك يا جماعة اللي بيحصل في غزة ده لو بيحصل في أمريكا كانت انتهت عشر أيام زي المطر ما بيوقفش والناس والناس ده في حد أنا لمحته دلوقتي بيقول لي والله بسمعك من غزة يعني انت يعني لولا ان هو بيقسم هكدبه انتوا مدركين ان احنا فين ده لو بتحصل في اي بلاد في العالم كانوا خلاص تساووا تساووا انتهى الموضوع كان انتهى من زمن لكن اللهم اكفنيهم بما شئت مخلصه مشهد كبير فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي سبحان الله وجاء يمشي الى الملك يا عم ما تروح بقى ابعد عنه لا انا ليا قضيه معاه وخلاص انا ربنا مكنني منه فقال له الملك ما فعل اصحابك مش قال له جنودك ده إيه اخبار الطلعه ايه وبتاع اتبسطته قال كفانيهم الله فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به فحملوه في قرقر طب يلا بقى طلعه ساحل خدوا عند البحر فتوسطوا به البحر فتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه الا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى المدينة فقال له ايه اللي حصل؟ قال له كفانيهم الله لسه هيقول له القصه عني قال له بقول لك ايه لست بقاتلي انت مش هتخلص عليا انت مش هتخلص على اخواننا في ايه المسلمين في فلسطين حتى تفعل ما امرك به قال له انسى قال له وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ده قاعد عمال يذله يقول له هتطلع السهم ازاي وتجمع الناس كلهم وتحط السهم فين وتضرب ازاي لما هو هياخد السهم الطبيعي هيعمل كده لكن يذله يقول له الخطوات بالتفصيل ثم تقول بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إن فعلت ذلك قتلتني جمع الناس في صعيد واحد صلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه صدغه دي يعني ايه خده الطبيعي المكان ده ما يموتش لكن عشان برضه ما يقولش هو اللي رمى فوضع يده الغلام في صدغه في موضع السهم فمات يا عيني مات الولد اللي كان بيعلمنا ومات الولد اللي كان فيه وبقايا الامل واللي كان بيفكرنا بربنا واللي كان باقي باقي من بقايا السلف الصالح الراهب ده البلد كلها هتضيع والناس هيروحوا والناس والناس والناس والناس ده انت اللي بتقول كده لكن البطوله تعال نشوف البطوله كان اخبارها ايه فق خلي بالك ما تنساش اللي عمار بن ياسر كان بيسمع القصه ديت وهو في عز الضغط المفترض ايه اسمع اللي جاي ديت بنفسيه صحابي فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام طب بالله عليكم مش كل العرب دلوقتي كتير منهم بيقولوا آمنا برب أهل غزة ورجعنا تاني استحضرنا أسمائه وصفاته وكتابه وعرفنا كويس قوي مش كلكم دلوقتي عمال تقولوا آمنا آمنا برب غزة ولا ما بتقولوش والله بتقولوا بتقولوا آمنا بالعزيز الحميد آمنا برب هؤلاء العزيز الحميد فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك باظت قد آمن الناس كله قايم والصحوة والصحوة العزة والافتخار في نفوس الشباب كلهم ده احنا لو بدناهم وبدنا البلاد كلها العربية اللي حواليهم الناس خلاص ده جيل جوه بيحترق من جوه فأمر بالأخدود قال له بس خلاص افتحوا لي سكك نعمل أنهار كده نعمل أخدود نفحر فحر في أفواه السكك فخدت الأخاديد وأضرمت النيران وبعدين أنت تخيل اللي أنت بنفسية الصحابي وبيسمع كده كان المفترض ايه امنا برب الغلام هوب الناس دي تجري تجري على الملك وهوب يقتلوه ويعملوا ثوره ويطلعوا واحد منهم لا احيانا حتى لو امنوا مش بيديهم حاجه مش بيديهم يعملوا حاجه ده اخرهم فإيه اللي حصل؟ أضرمت النيران وقال من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها أو أو إيه؟ قيل له اقتحم ففعلوا ففي واحدة مسكينة امرأة خايفة على طفلها زي كتير من النساء أنت شايفهم دلوقتي حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست خافت يا عيني أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق اصبري فإنك على الحق يا سلام على الجمال هو ده الفوز الكبير اللي ربنا ذكره بقى في سورة البروج هو ده لما نشوف بطولة الشاب ده البطولة تعالوا كده نشوف البطولة كان فين أول معركة ده أدارها مع أهله عنده ضغط مجتمعي والبيئة وبتاع عنده صراع فكري يا ترى الراهب ولا الساحر عنده تجرد وعدم افتتان بالدنيا واستثمر إيمانه لجمع المؤمنين لا لجمع الدراهم والدنانير رسم خطة عشان ينشر التوحيد ويستثمر الأحداث ودعا للملك يطبقها كان عنده صبر لأن بطل بلا صبر ما ينفعش عشان كده ده انه صابر صابر صابر وكان عنده بعد نظر لأن اللي بينضبط يا جماعة بمرجعية الوحي يرى الحقائق بأعمق مكان لها عنده قدرة على إدراك الحقائق البطل ده كان عنده تضحية وعطاء متلازمة دايما يا جماعة بطولة بدون تضحية كل سنة وأنت طيب يتقال أبو بكر ماذا أبقيت لهم يقول له أبقيت لهم الله ورسوله عنده الإيثار بيؤثر ويقدم نفسه عنده الثبات على الحق مفيش تذبذب يا سلام المعركة التي يخوضونها الآن هم يريدون بها عقلك وروحك أكثر من إرادتهم لجسدك فخلي بالك خلي بالك البطل ده كان مستحضر الدعاء والقرب في حاجات كتير مش هتفهمها لو بعدت عن ذكر الله سبحانه وتعالى هو ده اللي هتستنزل بيه عطاءاته اللي عاوزين نقوله يا جماعة إن البطل ده كان باحث عن الحق ودي من سلوك الأبطال وإن هو ما استجابش الناس ليه إلا بعد ما كان عنده صدق في هذا الأمر وعنده عزة لأن البطل لا يمكن أن يكون ذليل وهو ماشي ويساق للجبل ويساق للإيه للبحر وهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما زال محافظ على هذا الأمر عرفتوا بقى اللي مننا هيعمل بطولة زائفة مش هيفهم أبدا ولا هيستوعب ليه الناس دي عرفتوا بقى مين هم الأبطال الحقيقيين هو ده الفوز الكبير خلونا نختم بالجمال ده إن شاء الله يكون الصوت كويس
بسم الله الرحمن الرحيم
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
فسبحان الله هي دي البطولة الحقيقية المهم أن القرآن يبقى في قلبك مجيد ويبقى في قلبك محفوظ والبطولة الحقيقية انك يكون ليك دور في تفعيل نصوص الوحي انك تمشي بها في الناس وانك تتحرك بها وان القران يكون فعلا روح ليك يبعثك من مواتك وينقلك من البطولات الوهميه للبطولات الحقيقيه لو انت فعلا عاوز تاخد قرار النهارده وتستثمر الاحداث انك تعاهد ربك من اليوم ان يكون هم دول اللي ربنا ذكرهم في القران هي ديت البطولات اللي تنبغي انك تشغل اهتماماتك وان همك يكون مدفوع ليهم وانك تكون بتحاول بقدر الامكان انك اعمل أعمال يشرفك الرحمن يوم القيامة أن تجالس هؤلاء فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضهم ويداوي جرحاهم ويتقبل شهداءهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لنصرتهم وألا نكون ممن خذلهم من الله علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام وجزاكم الله خيرا